بسم الله الرحمن الرحيم
هي وكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرب وزوجة حسناء جميلة في مقام أبد في ندرة وخضرة قال عنها الله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وصف الجنة قصورها ذهب والمسك طينتها أنهارها من لبن مصفى ومن عسل والزعفران حشيش نابت فيها والخمر يجري رحيقا في مجاريها والطير تجري على الأغصان عاكفة توحد الله جهرا في مغانيها غردوا يا أهل الإيمان غردوا واصدحوا بالقرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان النبي يصف الجنة إن الجنة فيها أنهار نهر اللبن نهر الخمر نهر العسل نهر الماء النقطة الواحدة من هناك تجعل الذي يشرب منها لا يظمأ أبدا أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ونعم أجر العاملين باب الجنة فيفتح الله سبحانه وتعالى للعبد بابا إلى الجنة فتخرج رائحة الجنة فينظر العبد على البعد فيجد الكسوف ويجد الحور ويجد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فإذ بالعبد ينظر إلى الله جل وعلا داعيا إياه رافعا يديه إلى مولاه يقول يا رب يا رب
الجنة
إليك رفعنا الأكف يا الله وبسط الكف للكريم يكفي يا الله
دعاء أهل الجنة يسر شركة الرضا للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالزقازيق أن تقدم لكم هذا الإصدار والذي هو بعنوان دعاء أهل الجنة لفضيلة الشيخ أيمن صيدح إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أيها الأحبة الكرام ونحن في هذا الشهر الكريم قد التقينا تحت عنوان دعاء أهل النار النهاردة إن شاء الله نحدثكم عن دعاء أهل الجنة أيها الأحبة الكرام تعالوا ننطلق الآن مع الجنة ونعيمه ولنبدأ الرحلة من بدايتها كنا أنك في الدنيا يا عبد الله إذا ضاق بك الحال إذا ضاق بك الحال أو إذا نزلت بك مصيبة أو نزل بك ابتلاء أو أصبت بمرض عافانا الله وإياكم أو ضاقت أرزاقنا الإنسان منا إذا ضاق عليه الحال يلجأ إلى الكبير المتعال ولسان حاله يقول غربتي نجوى ونيران شوق وأسى باك وليل طويل وإذا ضاقت فنجوى دعائي حسبي الله ونعم الوكيل في الدنيا تدعو بما أنزل الله في كتاب وبما علمنا المعصوم صلى الله عليه وسلم في سننه أو تدعو بما استشفه قلبك من الدعاء المستحب إليك وإلى الله دي في الدنيا الواحد فينا أول ما تحصل له حاجة يقول لك اجري على ربنا ده طبيعي ده طبيعة المسلم تعال نشوف بقى لما نروح في القبر في دعاء ولما نروح في القيامة في دعاء ولما نعدي على الصراط فيه دعاء هنقول لك عليه وبعد الصراط بشوية في دعاء وفي الجنة فيه دعاء تعال نبدأ من أول الصراط وانت طالع على الصراط يا عبد الله كما تعلمون الصراط جسر مضروب بين ظهراني جهنم واسع ويسير على من يسره الله له ضيق ضيق على من ضيقه الله عليه الصراط مضروب على متن جهنم التي أوقد الله عليها ألف عام حتى احمرت وألف عام حتى ابيضت وألف عام حتى اسودت فهي الآن سوداء مظلمة لا يطفأ شررها ولا يرى لهيبها لو أن ثقب إبرة فتح على السماوات والأرض من نار جهنم لتقارت الجبال وسالت وذابت وإذ بالبحار والمحيطات تجف ويتبخر ماؤها ومات الإنس والجن بسبب, بسبب ثقب إبرة فتح على السماوات والأرض من جهنم اللهم عافنا جميعا يا رب العالمين الواحد وطلع الصراط في دعاء دعاء الأنبياء ودعاء المرسلين في يوم القيامة وعلى الصراط ربنا سلم سلم وانت طالع يا حبيبي في الله بتدور على اللي ياخد بإيدك وقلنا الكلام ده من قبل ان انت لو انت ماشي في شارع ضلمة وأول مرة تخش فيه ومعاك زوجتك وابنك من الشهامة ان انت اللي تطلع قدام احنا بنعمل كده ولا بترجع انت بره من الشهامة ان انت تطلع قدام وتاخد ايد مراتك وايد ابنك وتعدي من المكان المظلم طبعا للاسف الشديد واحد يقول لي لا يا عم بقدمهم الاول لو حاجه عورته ارجع عنها نقول لك لا ان شاء الله دي الشهامه فبرضه في يوم القيامه مين اللي يقدر يهوب ناحيه الصراط اذا كان النار تحته مين الراجل هناك اعظم الرجال محمد صلى الله عليه وسلم يقولون ما من ملك مقرب ولا نبي مرسل الا ويريد اللحاق بنبي الهدى وهو يعبر الصراط يقول لك الحق يا عم الحق الكبير بتاعنا معدي الصراط اجري وراه لكن هم مين النبي مش زي اي حد اول من يعبر الصراط الملك المقرب والنبي المرسل وان منكم الا واردها هتعدى عليها يا حلوه هتشوف اللهم نجينا منها يا رب العالمين صعبه بلاش نخش بقى على الدعاء بتاعها خلينا احنا بقى ماشيين عليها شويه على الصراط يقول النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا عن اخر الرجال الذين يدخلون الجنه رجل يمشي على الصراط مرة ثم ينكفئ مرة وتسفعه النار مرة تخدشه الخطاطيف مرة ولا تظن يا عبد الله أنك ببعيد عن هذا الرجل فكر في الحكاية وممكن تكون أنت يا ريت يا ريت لأن الراجل ده هيعدي إنما المشكلة فينا إحنا يا ترى هنكون فين نسأل الله أن يسلمنا جميعا لأن الجنة الجنة جميلة والنار صعبة ربنا بيقول عن النار والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت إيه؟ مستقرا ومقاما تعال نشوف الراجل اللي ماشي على الصراط عمال يقع مرة النار تخطفه مرة يقوم مشى على الصراط ما شاء الله له أن يسير واحد يقول لي كم سنة ألف سنة مليون سنة والله أنا ما أنا عارف شوف أنت تقطع السماوات والأرض دي في كام واحد يقول لي يا اخي الفاضل هي يعني النار ده وسعها قد ايه؟ نقول لك ربنا قال ايه عن الجنه؟ جنه عرضها كعرض ايه؟ السماء والارض. واحد يقول لي طب النار يبقى عرضها قد ايه؟ ها؟ السماء والارض برضه. واحد يقول لي جبتها منين؟ اقول له تعالى شوف سيدنا محمد بعد ما تصلي عليه. النبي محمد واحد بيساله بيقول له يا رسول الله احنا يعني سمعنا منك يعني وبعدين قرانا في القران ان ربنا بيقول الجنه عرضها السماوات والارض فتبقى النار فين النبي محمد ما اجابلوش اجابه قال له لما يكون عرضها السماوات والارض يبقى النار النار فين فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا رجل أين يكون الليل حين يخرج النهار إنها قدرة العزيز سبحانه جل في علاه قال له يبقى إيه هي مقابلة للجنة طب هي فين الله أعلم طب وسعها قد إيه النبي حددها كده بالقياس النهار زي الليل أين يكون الليل حين يخرج النهار الوضع بتاعها فين الله أعلم والجنة الله أعلم إنما تعالى شوف الراجل معدي على الصراط أول ما مشي على الصراط شوية يا حبيبي في الله الراجل بقى مشي كتير فنجاه الله من عبوره هذا الصراط ونجا ثم انتقل إلى الجهة الأخرى قبل دخوله الجنة فإذ بذلك العبد شوف الدعاء اللي هيدعيه بقى فإذ بذلك العبد ينظر خلفه ونظر النار ثم دعا ربه قائلا الحمد لله الذي نجاني منك من ايه من النار الحمد لله الذي نجاني منك الحمد لله الذي اعطاني ما لم يعط احدا من الاولين والاخرين شوف الراجل بيقول ايه لمجرد انه عدى من على الصراط بس وبعدين بص وراه لقى النار ولسه ما شافش الجنه خلي بالك خلي بالك لسه ما شافش حاجه في الجنه فبيقول يا رب الحمد لله ده انت اديتني اللي ما اديتوش لنبي مرسل ولا ملك مقرب اديتني اللي ما حدش خده ابدا انني بس اطلع من هنا فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز اللهم اجعلنا من الفائزين والعائدين يا رب العالمين خلي بالك الراجل اول ما طلع قال يا رب انا مش عاوز منك حاجه بعد كده سبحانك سبحانك خلاص فاذ بالله جل وعلا يختبر العبد ويرفع له شجره عظيمه في الطريق الى الجنه هو لسه ما شافش الجنه بينه وبينها مسافات الله اعلمها وزمان الله اعلم به فيرفع الله جل وعلا للعبد شجره بيديه وكلتا يدي الله يمين وكل ما دار بذلك فالله بخلاف ذلك لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا يحده العارفون ولا يخشى الدوائر ولا تغيره الحوادث يعلم مكاييل البحار ومثاقيل الجبال وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره هو الله ربك يا أخي ربك شوف يعني أنت لما تقعد في الجامع ما تحطش في بالك إنك بمنأى عن ربك ده شايفك وعارف اللي جواك أريك أكثر من نفسك فأنت حط في بالك إنه عارف أنت بتفكر في إيه دلوقتي حط في بالك انه عارف ذنبك وقلنا من قبل وما جمل بعضنا امام بعض الا جميل ستر الله علينا ربنا يكمل له سترنا انت باصص لي باحترام وانا باصص لك باحترام الا يستحق التوحيد جل في علاه والله لو فضحنا لكلنا هتبقى فضايح هتبقى فضايح لكن ده ستار بينا وعليم بينا ومع ذلك يقول لك نلطف بالعباد ديت شويه وخلق الانسان ضعيف تعال نشوف يا حبيبي في الله العبد لما عبر الصراط وبص للشجرة اللي ربنا رفعها له هو لسه قايل ايه دلوقتي قال والله يا رب ما عدت عاوز حاجة إذ بذلك العبد ينظر إلى الشجرة التي رفعها الله جل وعلا وغرسها بيديه الكريمتين فإذ بالله يجد العبد قد ناداه ودعاه يا رب سبحانك يا رب قربني من هذه الشجرة أستظل بظلها وأشرب من مائها وألبس من ثيابها يا رب قربني من هذه الشجرة فيقول الملك سبحانه جل في علاه لعبده في الحديث فيما معناه يا عبدي إن قربتك من الشجرة لا تسألني غيرها فيقول لا يا رب لا أسألك غيرها ويقسم العبد يقول له أبدا يا رب مش مش ممكن مش ممكن أنا مش محتاج غير الشجرة دي فيمكث العبد بعد أن قربه الله سبحانه وتعالى من الشجرة الأولى يمكث تحت الشجرة ما شاء الله له أن يمكث ثم يرفع الله جل وعلا له شجرة ثانية هي أجمل من الشجرة الأولى فإذ بالعبد ينسى عهده وينادي ربه يا رب سبحانك يقول لبيك عبدي يقول يا رب سبحانك قربني من الشجرة الثانية فهي أجمل من الأولى يا رب قربني منها فيقربه الله جل وعلا بعد أن أخذ العهد منه يا عبدي إن قربتك من الشجرة الثانية لا تسألني غيرها فيقول وعزتك لا أسألك غيرها فيقربه الحليم سبحانه جل في علاه إلى الشجرة الثانية فيمكث تحتها ما شاء الله له أن يمكث طول عمر الإنسان كذاب في الدنيا وفي الآخرة آه والله حقيقة يا شيخ والله تلاقينا كده واحد يقول إيه يا رب نجحني بس وبعد السنة دي هصلي يروح أيام الامتحانات يصلي وبعد ما ينجح ما يفتكرش حاجة خالص الواحد يبقى في مرض يقول لك يا رب طب قومني وإن شاء الله بس بعد كده مش هسيب ولا فرض هقوم حتى أصلي الفجر يجي البيع المحترم بعد ما ربنا ينجيه لا يلحق فجر ولا يلحق عصر ولا يلحق عشاء ما يديش حاجة خالص بعدين يقول لك يا عم احنا لسه صغيرين شوف العبد قال له يا رب طب الشجرة الثانية ومش ممكن أسأل حاجة بعدها فربنا يقول له يا عبد لئن قربتك من الشجرة الثانية لا تسألني غيرها يقول وعزتك لا أسألك غيرها فيقربه الله جل وعلا من الشجرة الثانية فيمكث تحتها ما شاء الله له أن يمكث ثم يرفع الله له ابتلاء واختبارا شجرة ثالثة هي أجمل من الأولى والثانية فيقول العبد يا رب يقول لبيك عبدي طب بالله لو انت مكان ربنا سبحانه وتعالى حاشا لله وكلا طبعا انما لو انت واحد عمال يحلف لك ويرجع يحلف لك ويرجع تعمل معاه ايه فيقول الله سبحانه وتعالى لبيك عبدي فيقول يا رب قربني من الشجرة الثانية أستظل بظله وأشرب من مائه يقول الله سبحانه وتعالى ألم تعطي العهود والمواثيق يا عبد ألا تسأل غير الذي سألت فيقول سبحانك يا رب الأرباب قربني منها ولا أسألك غيره فيقربه الله من الشجرة الثالثة فيمكث تحتها ما شاء الله له أن يمكث بعد ما قال باللسان حالة إيه يا رب الثالثة تبتة عمر ما نعنت طالب حاجة اسمع ماذا حدث هذا العبد يدعو أهو دعاء يا رب قربني يقربه يستجيب له فإذ بالله جل وعلا يقربه من الثالثة فيمكث تحتها ما شاء الله له أن يمكث ثم يشير الله جل وعلا آمرا آمرا خزنة الجنة أن يفتحوا أبواب الجنة وزي ما قلنا يا حبيبي في الله إن باب الجنة إذا فتح يخرج من الباب صوت إذا قدر الله لأهل الأرض الآن أن يستمعوا لجمال هذا الصوت لماتوا جميعا من شدة الجمال بقدرة بديع السماوات والأرض ده باب بس ده باب أنا كان عندنا باب قديم كان ساعة ما افتحه في الشارع كان يصحي لي الشارع كله ده طبعا مش من جماله من قبح صوته الواحد فينا اليومين دول يعني دلع ال- البيت بتاعه شويه عصفور كناريه مش عارف ايه ومبسوط قوي وتدلع ويخلي الواحد احيانا يضرب كتير على ما يسمع شويه انما تعالى شوف هناك بقى عند ربنا يقول لك الجمال بتاع الصوت الباب امال الراجل اللي قاعد تحت شجره ده يعمل ايه؟ كان ما كانش قادر على شجره طب يعمل ايه الراجل ده؟ هو ما خلصش دعاء في الدنيا راح يدعي هناك كمان هو حال ربنا كده لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب خلي بالك مش كده ولا ايه الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب العملية دي عندنا احنا تعال شوف العبد ربنا قال له اقعد شوية كده فقال يا رب خلاص التالتة تبت ما انتش عاوز حاجة فيفتح الله سبحانه وتعالى للعبد بابا إلى الجنة فتخرج رائحة الجنة فتحف ال- هذه الشجرة التي رفعها الله فينظر العبد على البعد فيجد الكسور ويجد الحور ويجد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فإذ بالعبد ينظر إلى الله جل وعلا داعيا إياه رافعا يديه إلى مولاه يقول يا رب طبعا هو لسه حالف وانت لسه مأكد عليه يا رب فربنا بيقول له لبيك يا عبدي العبد لانه مكسوف راح عامل زي ما احنا بنعمل كده قال يا رب فضحك الله جل وعلا من عبده وضحك النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي ساعه ما ضحك الصحابه ضحكوا قالوا انتوا ما بتسالونيش انا بضحك ليه قال له بتضحك ليه يا رسول الله؟ قال اضحك من ضحك الله لعبده الله هو الله ربك يا أخي. مش كان بيقول كده في القرآن الكريم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم أنا الغفور الرحيم سبحان يقول لك هرحم إن شاء الله بس ترجع الله يكرمك ما تخلينيش نو- ناخد الحتة الثانية وأن عذابي هو الإيه هو مش عاوزها والله والله ربنا ما عاوزها ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم هو عاوز مش عاوز العذاب ده ده بيحبك ده عشان كده صبر عليك عشان كده عامل لك الحسنة بعشر أمثالها ويضاعف الله لمن يشاء والسيئة بسيئة واحدة وكمان لو فكرت السيئة وما عملتهاش تعمل حسنة ومع ذلك برضه تلاقينا كلنا سيئاتنا أكثر يعني تلاقي البنديرة بتاعت الحسنات كتير والسيئات لها أكثر برضه اللهم إنا نسألك أن تعافنا وتعفو عنا يا رب العالمين ها هو هو كريم يا اخي ايوه كده ادعي بقلب كده هيدع- هيعفو عنا صدقني هيعفو وانا بقول لك وهذكرك لا نتألى عليك يا رب الارباب ولكن هذه ثقة فيك وحسن ظن فيك احنا عارفين ان ربنا رحيم خلي بالك يا حبيبي في الله العبد اول ما شاور كده سبحان الله قال ما تريد يا عبد في معنى الكلام قال يا رب لا تجعلني اشقى خلقك اللهم ادخلني الجنه آه، خلاص بقى انا هعمل ايه يعني ده يعني ده انا عند الكريم وعند الكريم لا يضال ده كانوا بيقولوا حتى في الدعاء الجميل ايه يقولوا في الدعاء الحلو كده الى المولى الكريم بسطت كفي مش احنا بنقول كده ولا ايه وبسط الكف للكريم يكفي ده انا لو بعمل واحد للكريم كده بس بقول له ها من غير ما يكلمني لازم ايديا ما ترجعش فاضيه الى المولى الكريم بسطت كفي وبسط الكف للكريم يكفي فلا تردد يدي يا سيدي صفرا فقد عم الورى بخفي لطفي وعلى باب الكريم وقفت أدعو وقد شكوت لك لا لسواك ضعفي فمن غيرك يكشف السوء عني ومن غيرك يا شافي للأمراض يشفي الروح تخشع والعين تدمع والقلب يبكي وأبدا لغيرك ما بسطت كفي ما توحد يا حبيبي تقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله فيفتح الكريم سبحانه وتعالى للعبد صفحة جديدة ويقول للعبد اسمع يا عبد ما يبريك مني ايه اللي يرضيك عني ياه بقى انا بعد ما عدي بالعافيه من على الصراط وافضل اقول الشجره الاولى الثانيه الثالثه الجنه تقول لي انت عاوز ايه اللي يرضيك عني مين اللي يرضى عن الثانيه يا رب الارباب ربنا بيقول له ايه ما يصريك ما يصريك مني ايه اللي يكفيك من عندي يقول له سبحانك يا رب وكأن العبد ينظر إلى الأرض يعني أنا متخيله كده هو مكسوف طبعا هو مش مصدق إنه هياخد اللي عنده كله فتلاقي الواحد كده هو يعني لسانه حال يقول يعني سبحانك عشان يعني ما أنا على قد حالي آخر واحد داخل سبحانك يا رب يقول ما يصريك مني يا عبد أتريد من الجنة مقدار الدنيا وعشر أمثالها ها الدنيا وعشر أمثالها بالكسور بال- بشاطئ الفردوس بفرنسا بال- بالحريات بالنساء بتوع الدنيا كلها الدنيا وعشر أمثالها فإذ بالعبد رواية من الروايات فإذ بالعبد كأنه قد استحيا من قول الله قال لا ربنا كده إيه حاشا لله أن يكون فعل الله ذي كذلك قال ربنا بيهدأ مني فالعبد راح وقت في الأرض مكسوف قال له يا ربي أتهزأ مني وأنت رب العالمين فيعني انت يا رب بتهزأ مني وانت رب العالمين لما ناخد الدنيا وعشر امثالها من الجنه امال الناس الثانيه تاخد ايه ده انا اخر واحد داخل ده انا حيا الله يعني الحكايه كلها ما فيش حسن ده انا ده انا عمال انكفه مره النار تدفعني مره لما انا وصلت بالعافيه اخد من الجنه الدنيا وعشر امثالها فيقول الله سبحانه وتعالى لعبده موثقا قوله ولا يحتاج الى توثيق فسبحانه جل في علاه اذا قال شيء كن فيكون قال الله لعبده لا أهزأ بك ولكني على ما أشاء قادر ما توحد يا حبيبي تقول لا إله إلا الله قال له أنا هذا منك ليه ده الكلام ده عند واحد زي أنا اللي هو أنا يعني عند واحد من الأغنياء اللي هم بيقولوا أغنياء لما يقول أديكوا الدنيا وعشرة أمثلة أقول له يا عم روح الكلام ده هناك ربي سبحانه جل في علاه هو اللي يقدر المهم العبد لما دخل الجنة احنا هنقول لك ايه الأساس في دعاء أهل الجنة العبد لما دخل الجنة طبعا انتوا عارفين الجنة من جوه بقى مش الإمام علي كان بيقول عنها كده واعمل لدار غد الرضوان خازنها الخازن اللي هو ايه البواب بتاعها يعني اللي هو الحارس بتاعها واعمل لدار غد الرضوان خازنها اسرح يا حبيبي بس عمرك ما هتوصل للجنة ونعم واعمل لدار غد الرضوان خازنها والجار أحمد والرحمن ناشيها لما يكون الجار بتاعك سيدنا محمد محمد نور الهدى خير الورى أعلى البرية عنصرا سر الوجود بلا مرى سام الذرى وعالي المقام ما تصلي على خير الأنام الطير في كبد السما صلى عليه وسلم وبجاهه الوحش احتمى ودنا من البيت الحرام صلوا على خير الأنام الله أكرم منزله وبخير وصف كمله وإلى البرية أرسله نورا وهديا للكرام ما تصلي يا حبيبي على خير الأنام ولد الحبيب المصطفى ما بين زمزم والصفا فشذا بمولده الصفا وترنمت بيض الحمام صلوا على خير الأنام اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي أبي القاسم هو ده جارك يا حبيبي ما هواش لاعب الكورة العالمي مارادونا اللي هيبقى جارك مش مش هيبقى لاعب الكرة الفلاني في الأهلي أو الزمالك في ناس اليومين دول شغال على الإسماعيلي والإسماعيلي لا لا لا ده هيبقى جارك أحمد صلى الله عليه وسلم وبعدين اللي صانع المكان اللي أنت قاعد فيه مش أي مهندس بقى ده بديع السماوات والأرض واعمل لدار غد الرضوان خازنها الجار أحمد والرحمن ناشيها قصورها ذهب والله الحلقه بتاع بنتي انكسر من عارف راح اغيره قصر كامل بالذهب ده ايه اللي هنبقى فيه ده يا جدعان اللهم اجعلنا من اهل الجنه يا رب العالمين ده هيصه بقى لنا بالنسبه لنا هتبقى حاجه يعني بسم الله ما شاء الله ده انت هتبقى شوف الشوال اللي انت قاعدهم ومزنق نفسك بس هتدقني انت بتحط قوالب في الجنه دلوقتي ما هوش حلقه بس ولا حاجه الناس في صلواتهم والله في قضاء حوائجهم ان يكون ربنا هو اللي هيتكفل بيك وعيالك واولادك ورزقك أتثق في الله لما توحد تقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا رب والله نثق فيك غصب عن الكفار والمشركين تعال شوف يا حبيب الله أنت بقى ما تخش على الجنة تشوف القصر بتاعها عامل إزاي قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها أنهارها من لبن مصفى ومن عسل بتبص انت كده في ال- بص انت في الترعه اللي عندك دي ها بتشوفها مليانه ايه ها الترعه اللي انت شايفها بره لما تيجي يا حبيبي في الله تبص لها كده تلاقيها مليانه بالهرسه مليانه بالطحالب مليانه يعني سبحان الله بال- باللي انت شايفه ده اهو انما عمرك شفت بحر بيجري كده باللبن ما انا عاوزك تشوف كده وتتخيل بص شوف الجنه فيها ايه بعد ما توحد الله وتصلي على البشير النذير محمد عليه الصلاه والسلام قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها واحد يقول الزعفران اللي ابويا بيزرعه في الغيط لا لا لا لا لا, لا. انت الكلام ده ده اللي عندك ده حاجات غلط احنا بنسموه غلط ولا علف علف غلط برضه انا بسم الله ما شاء الله انتوا ما بعتوش عني خالص ده يعني مش محتاج مترجم بس انا فلاح على فكره يعني قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها أنهارها من لبن مصفى ومن عسل والخمر يجري رحيقا في مجاريها والطير تجري على الأغصان عاكفة توحد الله جهرا في مغانيها يا سلام ده انت يعني لو جبنا لك البتاع اللي اسمه العصفور الكناريا ده انما الطيور توحد الله واحد يقول لك ابقى سامع وفاهم اه سامع وفاهم والله وبعدين الجنة قال عنها إيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما معناه هي ورب الكعبة نور يتلألأ يا أصحاب القصور يا أصحاب الدور الفانية نبني البيوت في الدنيا وحتما تنهار تلك البيوت الكل يفنى فوحد الذي لا يموت كله هيروح والله إنما الثابت اللي هيبقى اللي عند الملك اللي محدش يقدر يهدوا له بيت هو بناه الجن الجن هتعمل ايه مين يروح هناك بجراطه ولا بتاع راح فين يا حبيبي راح تتكلم فين ده ربنا بينادي على الناس في معنى حديثه القدسي انا الملك فاين ملوك الارض انا الجبار فاين الجبارون انا المتكبر فاين المتكبرون فلا مجيب سوى الله لمن الملك اليوم لله لله لله الواحد القهار لله القصر بتاعنا بقى في الجنة لما انت تخش في زفة تاخدك من على باب الجنة وخلي بالك مش هتمشي كده على الفاضي أبدا وبعدين الجنة أنا هضرب لك لها مثل هي الجنة عاملة كده صح يعني أنا مش عارف هو النبي قال كده يعني إن عرش الرحمن عامل زي القبة فوق الإيه؟ الجنة فدرجاتها فهي في في أوسط الجنة النبي كان بيقول كده أنا ضامن ببيت في الجنة في معنى كلامه لمن ترك المراء الجدال وإن كان محقا وبعدين في حديث آخر في وسط الجنة واحد يقول لي في أعلى الجنة وبعدين يرجع يقول في وسط الجنة ما فيش تعارض لأن أعلى الجنة هو أوسطها اللهم اجعلنا مع النبي في الفردوس الأعلى اللهم أمين شوف يا حبيبي بقى وانت داخل بقى أول ما تخش جوه كده بس مجرد ما تشم الريحة ولذلك من ضمن عذاب ال- الجن... ال- الآخرة إن ربنا أحيانا بيمنع بيمنع ريحة الجنة عن الناس يقول لك ايه ما من امرأة حديث النبي فيما معناه ما من امرأة طلبت من زوجها الطلاق من غير ما بأس أو من غير سبب شرعي حرم الله عليها رائحة الجنة اللي تقول لزوجها طلقني من غير ما يكون في سبب شرعي ولذلك الواحدة لازم تكون ايه كويسة شوية مع الزوج زي ما ضربت مثال بواحدة عندنا في الفلاحين بس مش متعلمه والله خلي بالك كانت مدلعها زوجها شويه بتقول هو حافظ القران بس هو كان غلطان في يوم غضبني كنا قاعدين في جلسه كده فبتبعت لنا رساله فبتقول لي يا شيخ في يوم من ايام الشتاء القارص بتقول جه في يوم وقال لي طلقت لا تمنت بيت فيه بقول له اول مره تحصل ولا انا عاوز ازعله ولا عاوز اروح ازعل اهلي منه وانا امراه يعني بحاول اكون صالحه والغلطه منه بس انا مكسوفه اقولها قدامك لان ما يصحش ان انا اقول على زوجي غلطان عمرك شفت واحده كده لا اوعى اوعى حد يعرفك بقى الحمد لله ان زوجها مش شايفاك انت مين انت بتقول لعب خلاص قوي يعني واحد يا حبيبي لا اله الا الله فالزوجه بتقول فجه كده قال لي ما انتش بايته فيها فقلت لو انا قعدت وقعت اليمين ولو رحت عند اهلي زعلوا منه طب اعمل ايه؟ قالت رحت نازله على السلالم وقاعده قدام البيت على المخطبه عارفين المصطبة؟ قاعدين على المصطبة فبتقول الزوج يعني من عادة الزوج ان هو طيب يعني في رأفة ورحمة برضه بس هو بي- بيرفع صوته شوية هو عاوز زي الجيش قول حاضر وما ايه يعني قولي حاضر وخلاص ما تريحيه هو عاوز يبقى راجل وهو راجل فعلا فسبحان الله خليها دايما نعم حاضر على عيني معلش انا نسيت اعتذري خلاص هو الراجل فينا عامل زي, زي قلب طفل يزعق شويه بس الواحد لما يلاقيها هاديه كده هو هيصعب عليه تاني ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها أنت شايف الجمال في الآية لتسكنوا إليها هدوء انشراح صدر طمأنينة قلب مش هتلاقي واحدة في الدنيا زي نساء الجنة اللي هحكي لك عنهم فالمرأة المرأة بتقول إيه فنزلت قعدت بره والدنيا ساقعة وقاعدة هتكتك فبعدين بي- بتقول فبلمح بعيني كده لقيت الزوج بيبص من البلكونه بيتاكد ان كنت ماشيه في الشارع ولا ايه صعبت عليه يعني قال لا تقع وكانت الدنيا مطره لا تقع ولا حاجه والدنيا برد وبعد نص الليل فعمال يبص عليها لما انت كده فبلاش بقى الحكايه دي فبيقول ما لقاهاش بتقول لما هو كان في بلكونه كده مش قادر يشوفني من تحت بيقول لقيته بيمد دماغه كده لا فشافها فصعبت عليه فنزل نزل راح رايح قاعد جنبها تحت قال لها تعالى تعالى تعالى وخلاص قالت له ابدا لازم امشي قسمك ابر القسم وما ازعلش اهلي منك طب انت ما روحتش ليه؟ قالت انا هقعد هنا انا عمري ما غضبت يقولوا عليا ايه ولا يقولوا عليك ايه انت راجل محترم وهي غلطه بقى وخلاص قال لها طب خلاص تقومي يوم قالت له ابدا ده يمين قال لها خلاص اقعد معاك لحد ما الليله تفوق قالت له اقعد طبعا النساء بيتحملوا شويه البرد خلي بال حضرتك صاحبنا بالله بدا يتكتك مع اول ساعه قال لها يا زوجتي الغاليه انا هقول لك على حاجه فقهيه وحافظ القران ايوه اتفضل يا غالي خلي بالك قال لها احنا دلوقتي الساعه كام قالت له دخلت على اثنين قال لها طيب الساعه 12 بينتهي اليوم الاولاني قالت له لا يا حبيبي ما تشتغلش على الافرنج احنا مع النبي محمد مع اول ما يقول الله اكبر ده اليوم بتاعنا الثاني قال لا يعني ايه لسه ثلاث ساعات عوض عليك يا رب وراح كام مش جنبه قال توبه انا استعمل الحكايه دي تاني تعالى شوف يا حبيبي في الله الراجل اللي داخل الجنه بتقابله برضه كده ايه زفه بس الزفه اللي جوه ديت زفه حوريات مش من نساء الدنيا والحوريات دول لو وصفت لك فيهم وصف عجيب جدا انا عاوز اوصلك لاجمل دعاء في الجنه اجمل دعاء اول ما الواحد يخش جوه كده يلاقي واحده شكلها حلو جميل واحد يقول لي ممكن اخش جوه الاقي مراتي اه ممكن يبقى دنيا واخره يا رب يا اخي فاضل ما ربنا يوعدها يوعدنا واياها وتخش الجنه انت عارف هي لو دخلت الجنه يا سعدك يا هناء لو يا هناء لو اتجوزتك تاني طب ليه؟ قال لك لان النبي اخبرنا ان امراه الدنيا تكون اجمل وتفوق حوريات الجنه في الجمال وفي الزينه انا انشاناهن فجعلناهن عربا اتراب لاصحاب اليمين قال لك ده الصنع من عند ربنا طب ليه هم اجمل من الحريات؟ ليه؟ لانها اشتغلت في الدنيا وصلت وصامت وقامت لان الحريات قاعدين وخلاص. فامراه الدنيا سيده القصر في الجنه. يبقى يا سعدك يا هناك لو لقيتها هناك. هي زمانها بتقول دلوقتي انما انا مش عاوزاه. نقول لها لا والله ده انت هيبقى يا سعدك يا هنا لو لقيتيه برضه. لان زي ما قلنا الواحد بيحشر يوم القيامه وفي الجنه. الطول طول سيدنا ادم ستون ذراعا في السماء. يا ارض تهدم عليك قد ايه حاجه جامده الواحد لو ب 60 ذراع ده كنت دخلت على القريه بتاعتكم 60 ذراع في السماء عملاق هتبقى كده والله 60 ذراعا في السماء كادم عليه السلام والشكل شكل يوسف عليه السلام والخلق خلق محمد عليه افضل الصلاه وازكى السلام يا سلام آه، الواحد يبقى كده؟ اه طب انا عاوز ابقى كده وارجع الدنيا تاني ومش عاوز الجنه مش يكفي شكل الانسان والله يكفي والله نعمه واحده في الجنه تكفي نعمه واحده بس تعالى ده انت مش هتقف عند هذا الحد ده انت هتخش هتعطى قوه 70 رجل في الجماع قوه 70 رجل في ايه؟ في الجماع لما تخش يا غالي في زفه تقابلك الحوريه تقابلك بقى مش هيغنوا لك زي الدنيا الكلام الفاضي اللي بنسمعه ده اللي يقول لك هات عينك تسرح في دنيتهم ايدي عشان تخزقهم مثلا يعني لا مش هتقول لك كده ده بتقول لك غناء جميل وا- واحد يقول لي في غناء في الجنه اه اول حاجه بتستقبلك في الجنه الحوريه تقول لك ايه نحن الخالق الموت انتهى ما تخافش من مرض ما تخافش من الم ما تخافش من حاجه خالص تقول لك ايه نحن الخالدات فلا نمتن نحن الخيرات الحسان أزواج قوم كرام طوبى لمن كان لنا وكن له اللهم اجعلنا من أهل الجنة وزوجنا من حريات الجنة ومتعنا بنعيم الجنة وألبسنا لباس الجنة يا رب العالمين وانت بقى داخل جوه شوف النبي يقول إيه بقى عنها هي وكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرد وزوجة حسناء جميلة في مقام أبد في نضرة وخضرة قال عنها الله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وقال الله في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن إيه ولا خطر أحسن واحد يقول لي واحد سأل السؤال ده برضه يعني بيقول هو سيدنا آدم عليه السلام كان في الجنة اللي احنا هنخشها هو في رأي بيقول إن هو كان في الجنة دي وفي رأي تاني بيقول لك إيه إن هو كان في جنة أدنى من الجنة دي كانت للاختبار طب واحد يقول لي أنت مع الرأي هون أقول لك أنا مع الرأي اللي بيقول إن سيدنا آدم ما كانش في الجنة الخلد هي اسمها جنة الإيه الخلد يعني ما فيش خروج خالص فهو حتى لو دخل جوه مش يبقى شاف النعيم مش يبقى سمع الجمال يبقى النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه في حديث القدسي اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمع يبقى سيدنا ادم ما كانش جوه والا يبقى شاف يبقى الحديث ده مع خلي بالك اذا احنا مع الراي اللي بيقول ما كانش في الجنه دي المهم شوف بقى لما انت تخش الجنه يا عبد الله وسيد الانهار وصف الانهار في عجاله سريعه قال الامام الشيخ الشعراوي عليه رحمه الله عن أنهار الجنة ربنا الأول بيقول إيه مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء أيها الأخ الحبيب الجنة كنا فيها النعيم المقيم ووجدنا الأنهار كما قال عنها فضيلة الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي عليه رحمة الله إن الجنة فيها أنهار تجري الأنهار في الجنة خلي بالك نهر اللبن نهر الخمر نهر العسل نهر الماء مش مية دي نهر الماء النقطة الواحدة من هناك تجعل الذي يشرب منها لا يظمأ أبدا حتى قالوا إن في حوض للنبي قبل الصراط وحوض للنبي بعد الصراط قال لك من شرب في القيامة من حوض رسول الله من المؤمنين المسلمين العصاة عبر على الصراط وإذا سقط في جهنم ليحاسب على بعض الذنوب بعد أن شرب في القيامة من ماء هذا الحوض فإنه يعذب في النار بكل شيء إلا العطش لأن الشرب التي شرب شربها لا تجعله يظمأ أبدا يبقى النار مولعة وهو مرتوي يا أنت بقى في الجنة قاعد ليل ونهار في النعيم ده مش نقطة بقى واحدة ده أنت هتبقى في نعيم عجيب خلي بالك يا غالي الشيخ الشعراوي بيقول لك بقى تخيل نهر اللبن ونهر الماء انتوا عارفين في الدنيا ان المية عشان تجري تعمل لها ايه قناية تعمل لها ايه ترعة تعمل لها نهر نيل شاطئ من هنا وشاطئ من هنا قال فضيلة الامام الشعراوي ان الانهار في الجنة تجري بغير شواطئ بقدرة الحي الذي لا يموت واحد يقول لي ازاي وانا مالي يا عم وانا اللي عاملها ده انت هتقول لي ازاي ازاي ماليش دعوه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ربنا سبحانه وتعالى ما حدش يسأله عن حاجة هو يعمل اللي هو عاوزه لأنه قادر وحد القادر قل لا إله إلا الله وصلي على البشير النذير محمد رسول الله أيها الأخ الحبيب فلما دخل العبد الجنة وتنعم فيها ثم سيق إلى القصر راح القصر قلنا أن القصر لبن من ذهب ولبن من فضة فلما دخل القصر بيجد الحريات هناك بيجي بقى انت بتخش على القصر اول ما تخش على القصر كده خلي بالك انت ليك كام واحده بقى واحد الزوجه تقول لك ازاي يبقى له كام واحده ازاي نقول لك اصل انت في الجنه سيده القصر بس مش هتزعلي من الضره هناك لان ربنا قال كده في القران الكريم قال ايه بقى ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار قال لك ما فيش ايه حسد ما فيش غل ما فيش كلام لا الواحده تزعل من اختها ولا الكلام فتعال شوف انت لما تطلع القصر بتاعك تناديك زوجة الجنة تقول لك ايه اقبل يا زوجي الغالي فإن حريات الجنة هو لما انت حلوة كده ليه تقول له ايوه انا التي قال في الله ولدينا مزيد فيطلع الايه العبد شويه فيلاقي واحده ثانيه اجمل وافضل من الاولى يفضل يتدرج يتدرج لحد ما يوصل للنهايه خلاص عند واحده غايه في الحسن والجمال فيقول ايه النور ده فتروح مناديه عليه تقول له يا عبد الله اقبل يقول لها طب انت مين تقول انا التي قال في الله فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين جزاء بما كانوا يعملون العباد اللي هم ايه العباد اللي هم ايه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون وانت داخل بقى هناك المهم بقى لما يجي العبد يقعد في الجنة ويمكث فيها يجي ربنا في يوم الجمعة يناديه إلى ساحة المزيد يبعث له إيه مجموعة من الناس بيروح جاي له غفير اللقطة يقفل على الباب يقول له اطلع لا لا لا مش غفير اللقطة ولا حاجة المحضر يقول له تعالى ايه الدنيا اللي احنا عايشين فيها دي يا جدعان الراجل يخش جوه لما تلاقيه انسان محترم شويه ومش جاي لك ببلاوي كتير واحد داخلك يقول لك وصل النور يا غالي وصل النور يا جدعان ما فيش حد يجي يدينا حاجه كل اللي يجي يخبط لازم ياخد ده في الجنه بقى حاجه ثانيه كل ما حد يخبط عليك ي... ي... ي... مش عاوزين منك حاجه عايزين منك هنا اه ده انت تاكل وتشرب وتستمتع مش عاوز اقول لك على الاستمرار بتاع الجنه اذا ارسل الله سبحانه وتعالى لعباده في يوم المزيد ليحضروا جميعا لمقابله الحميد المجيد جل في علاه فيحضر المؤمنون والصالحون من قصورهم الى هذه الساحه العظيمه لا يعلم وصفها ولا جمالها الا الله سبحانه وتعالى فياتي الانبياء على منابر من نور وياتي الصالحون على كراسي من نور ثم يجلس ادنى الناس على قثبان المسك واذا نظر الذي يجلس على قثبان المسك الى اصحاب المنابر والكراسي من نور لا يعتقد في نفسه انهم افضل منه لان الله سبحانه وتعالى قد ارضى العباد جميعهم ونزعنا ما في صدورهم من غل ثم يبدأ البرنامج واسمع أخي الفاضل حتى تعلم ما هو الدعاء المستحق في هذه الأوقات ها؟ أول ما ربنا يقول لهم احنا نعمل لكم برنامج حلو كده زي ما احنا بن- بنيجي نقدم شوية برامج منوعات يوم الناس تقعد قدامها في التلفزيون ما احنا عندنا برامج برضه دينية ما هو تعالى شوف بس في الجنة بقى أعظم البرامج اللي هتشوفها ينادي مناد من قبل الله بعد أن جلس المؤمنون على قثبان المسك والشهداء والمقربون على كراسي النور والأنبياء على منابر النور ثم ينادي من قبل الله منادي ويأمر بريح تسمى الريح المسيرة فتأتي إلى من يجلسون في هذه الساحة فتغشاهم من تحت الثياب وتتخلل شعورهم ريح بيضاء تسمى الريح المثيرة فيغشاهم من نعيمها وجمالها فينتشي أهل الجنة بهذا النعيم ينتشي أهل الجنة بهذا النعيم يا عبد الله اسمع ايه اللي يحصل بعد كده يجي سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى يروح منادي منادي من قبله يقول لهم ايه أتريدون أن تسمعوا أجمل صوت في البشر خلي بالك أول حاجة أتريدون أن تسمعوا أجمل صوت في البشر فيقولون سبحانك أيوة عاوزين نسمع طبعا مش ربنا اللي بيكلمهم لسه ما سمعش صوت ربنا فيأتي داود عليه السلام ويؤمر من قبل الله أن يسبح ويحمد الله سبحانه وتعالى فيفتح الله على داود بمحامد وتسابيح لله فينتشي أهل الجنة بهذا الصوت الجميل لداود وبعد ذلك يسمعهم الله سبحانه صوت إسرافيل استمعتم إلى أجمل أصوات الملائكة وأجمل أصوات البشر الآن تستمعون إلى أجمل صوت على الإطلاق في البشر صوت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يعطى صوت جميل سيدنا محمد واحد يقول لي ده سيدنا داود صوته أجمل الأصوات يقول لك بس في الجنة ربنا بيدي كل واحد على قدر العمل ومحدش عمل قدر- قد النبي عليه الصلاة والسلام ويأتي النداء من قبل الله اسمع بقى هتطلع الكلمة الأخيرة للدعاء يجي النداء من قبل الله استمعتم لأجمل صوت في الملائكة وأجمل صوت في البشر وأجمل صوت تسمعونه صوت محمد الآن تستمعون لصوت مالك الملك وملك الملوك اسمع بقى يا غالي ربنا ينادى على العباد يقول لهم ايه بقى خلي بالك اللي قاعد في الموقف هناك زينا كده ان شاء الله نكون منهم يا رب ولا واحد فينا يتخلف كلنا بنبقى قاعدين بقى منا بقى اللي كان عامل حاجه من زمان وعينها معاه ومنهم اللي تاب ومنهم اللي يعني في حاجه بينه وبين ربنا هتبقى خاصه خلي بالك ما من انسان في الموقف هذا الا ويحاوره الله محاوره بينه وبين نفسه يجي بينه وبين نفسه كده وبين الناس محدش يسمع الكلام ده انما مباشره من الله الى العبد واحد يقول لي ازاي ده احنا نبقى في موقف كبير والناس كلها هتسمع وتبقى فضايع يقول لك اذا كان ببقى معايا المحمول وده من صنع البشر واتكلم ومحدش سامعني ما بالك بالله سبحانه وتعالى اتصدقوه ما توحدوه لا اله الا الله اسمع يا غالي ايه اللي بيحصل ربنا بينادي على العباد يقول لي بقى أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني اوعى تتخيل صوت الله لأن صوت ربنا لا يمكن لبشر أو لأحد أن يدركه ولا بعقله ولا بقلبه ولا ب- بجميع جوارحه لو قعدت تحلم اللي سمعوا بقى بالمظبوط سيدنا موسى على جبل الطور بسيناء والصوت ده برضه على فكرة قال العلماء تسمع معناه في القبر لا أو يناديك وأنت في قبرك وأنت في قلب المقابر ولوحدك لسان حال الإنسان يستمع لمقال الله يقول إيه يا ابن آدم رحلوا وتركوك وفي التراب وضعوك ولو ضلوا معك ما نفعوك ولم يبقى لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت الكلام ده وانت في القبر وانت في القبر انت بقى في القيامه هتبقى تستمتع ما انت رحت الجنه بقى ما عادش خايف من حاجه لا خايف من عذاب قبر ولا من منكر ولا نكير ولا خايف من حاجه ولا الصراط ولا النار انت دخلت الجنه واستقريت يجي ربنا يقول ايه بقى على فكره لسه الناس ما شافتش ربنا يقول ينادي عليهم الله يقول لهم أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني ما شافونيش ومع ذلك برضو يخشعوا لله شوف ربنا حاطط لك الكلام ده كله في ميزان يقول لك أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني شوف ربنا بيقول لك ايه أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني أين الذين صدقوا برسالاتي واتبعوا أمري إني قد رضيت عنكم فهل رضيتم عني آه، نرضى ايه بقى نرضى ايه ده احنا في الجنة ده, ده احنا- واحنا إحنا عارفين نوصف يا رب سبحانك ارضى انت عنا يا الله ارضى انت خلي بالك بقى في اللحظة ديت من كتر الجمال اللي هم سامعينه ولا واحد قادر يفكر حتى العلماء قعدوا ينتبهوا كده قليل ايه الجمال اللي احنا فيه ده ده حاجة عجيبة اللي احنا بنسمعه ده العلماء الفقهاء اللي كانوا بيفهموا في الدنيا الهوى الطاير ما عادش فاهمين راح ربنا مكرر عليهم الامر تاني قال يا رب سبحانك ارضى انت عنا يا الله يروح ربنا عايز لهم الكلام تاني ما هو ربنا سبحانه يعني ايه بيطمنهم وبعدين ربنا جل في علاه لما لقى العباد خايفه ها راح ربنا عاوز يطمنهم يقول لهم انتوا خايفين ليه؟ كل شويه تقولوا ارضى عنا وهل بغير رضاي ادخلتكم جنتي؟ من راضي ما هو فلان ابن فلان يروح مكلم بقى كل واحد يا شيخ يا اللي كنت بتقول للناس انت فاكر يوم كذا وكذا وكذا قال يا رب سبحانك في معنى الكلام ده اقول له حد سمعنا يا رب يقول لا ما تخافش ما حدش سامع ان شاء الله مش هتتصدح لان بيني وبينك ما انت هنا في الجنه اهو يروح محاورني يقول لي أتذكر يا ابن آدم يوم كذا وكذا يوم فعلت كذا وكذا أقول له يا رب سبحانك من استغفرت وتبت ويقول له هل بغير رضاي أدخلتك الجنة وسترتك انعم انعم ما حدش سامع حاجة في معنى كلام الله كل واحد فينا ربنا هيكلمه ويفكره بزلاته يجي ربنا يقول لهم ايه لما قالوا يا رب ارضى عنا عشان يريحهم راح قايل لهم قرار رباني عشان ترتاح قال لهم ايه ان لكم علي عهدا اللهم اجلسنا في هذا الموقف يوم القيامه إن لكم علي عهدا ما هو يا رب ألا تبلى ثيابكم وألا ينقضي شبابكم وألا يفنى نعيمكم وأن أرضى فلا أسخط أبدا ارتاح يا غالي أنت وهو في الجنة ما أنت تعبت في الدنيا ما أنت تعبت وعرفت إنها رايحة عشان كده ريحت نفسك قلت ساعة ولا ساعتين ولا ثلاث قاعد احنا كلها في النداء